الله عز وجل ودرسنا السابع عشر في دروسنا حول شرح أحاديث صحيح البخاري من خلال كتاب فتح الباري لابن حجر العسقلاني رضي الله عنه وقد أسعدني كثيرا أن هذه الدروس قد لاقت قبولا عند إخوتي وأحبائي وأخواتي في كل مكان في مصر وخارج مصر وبفضل الله عز وجل يعني فيما يصلني من رسائل أو من مناقشات فرأيت أن فيها فائدة كبيرة فاللهم اجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه قبل بداية هذه الجلسة الطيبة لابد أن نرفع أكف الضراعة إلى مولانا العلي القدير أن ينصر إخواننا المجاهدين في البوسنة والهرسك وأن ينصر إخواننا في الصومال وأن يكرمهم كرما عزيزا من عنده وأن يفتح لهم أبواب السماوات والأرض برزق من عنده إنه هو الرزاق ذو القوة المتين وألا يجعل رب العباد للكافرين على المؤمنين سبيلا وأن ينصر إخواننا المجاهدين في كل مكان اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان ارفع اللهم مقتك وغضبك عنا لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا أكرمنا ولا تهنا أعطنا ولا تحرمنا زدنا ولا تنقصنا كلنا ولا تكن علينا آثرنا ولا تؤثر علينا انصرنا ولا تنصر علينا اللهم وفقنا لما تحب وترضى اجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم أن نلقاك لا تدع لنا في هذه الليلة العظيمة ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا عسيرا إلا يسرته ولا كربا إلا أذهبته ولا طالبا إلا نجحته ولا صبرا ضيقا إلا شرحته ولا مظلوما إلا نصرته ولا ظالما إلا هديته ولا ميتا إلا رحمته ولا مسافرا إلا غانما سالما لأهله إلا وقد رددته كما نسألك يا مولانا أن تغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وأن تبارك في أبنائنا وزوجاتنا وذرياتنا وأن تجعلهم لنا قرة أعين يا رب العالمين اللهم أبعد عنهم شياطين الإنس والجن أبعد عن أبنائنا وبناتنا شياطين الإنس والجن أبعد عن زوجاتنا وبيوتنا شياطين الإنس والجن اللهم أرحنا من شياطين الإنس في مجتمعاتنا يا رب العالمين اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا هداة مهتدين آمين آمين والحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا ربي تسليما كثيرا حديث اليوم إن شاء الله رب العالمين حديث إن شاء الله كلنا يحفظه وهو من الأحاديث الشهيرة التي قال الإمام ابن حجر في بداية كتابه إنها من الأحاديث الأربعة التي يقوم عليها الدين يعني في أربع أحاديث أو أربعة أحاديث اختارها الامام ابن حجر رضي الله عنه وارضاه وجعلها ركائز او اعمدة يقوم عليها الدين وهذه الاحاديث كما وضحنا من قبل اه انما الاعمال بالنيات في اول حديث حلال بين والحرام بين الحديث الثاني اه الحديث الثالث من حسن اسلام المرء تركه اه ما لا يعنيه الحديث الرابع أتدرون من أقربكم مني مجالس يوم القيامة وفي خلاف آخر بين بعض العلماء هل هو ده ولا غيره المهم دي من أهم الأحاديث التي يركز عليها الإمام ابن حجر رضي الله عنه النهارده إن شاء الله أحد هذه الأحاديث الأربعة التي رواها الإمام البخاري رضي الله عنه عن النعمان بن بشير الصحابي الجليل رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلال بين والحرام بين وبينهم وبينهما مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه أو رواية فمن اتقى المشبهات استبرأ لدينه ومن وقع في الشبهات كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله في أرضه محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إن صلحت صلح الجسد كله وإن فسدت أو إذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب صدقت يا سيدي يا رسول الله طبعا كلنا مفيش حد مش حافظ الحديث ده لكن مفيش حد في مصر بيعمل بالحديث ده والا ما كانش الحاله اللي احنا شايفينها فهي الحلال باين وال- والحرام باين بس الحلال اللي في دماغك والحرام اللي في دماغك والحلال اللي في دماغك والحرام اللي في دماغك ده ما ينفعش احنا عايزين نشوف الحلال الذي احله الله ورسوله ونتكلم عن الحرام الذي حرمه الله ورسوله اما الحلال اللي في دماغك انت يعني مشكوك في امره والحرام اللي في دماغك انت برضه نفس القضيه لاننا لا نشرع من ذات انفسنا او من ذوات انفسنا لابد ان التشريع من الله عز وجل عشان ادخل على الحديث عن الحلال والحرام لازم نتناقش مع بعض في اثنتي عشرة نقطة قبل ما اخش على الحديث ده في مقدمة خطيرة له 12 نقطة في مسألة الحلال والحرام قضايا عامة قبل ما اخش على الموضوع طبعا قد تطول المقدمة انا ما يهمنيش المقدمة تطول تقصر هي من جنس وطول بالموضوع المهم ان احنا نطلع من درس العلم واحنا عارفين ايه هو الحلال وايه هو الحرام وايه هي المشتبهات مسألة خطيرة لأن قلت من قبل إن في الدنيا طريقان حلال أو حرام يا حلال يا حرام وفي الآخرة مكانان إما جنة وإما نار الحلال يودي على فين؟ على الجنة إن شاء الله اللهم اجعلنا من أهلها يا رب والحرام يودي على النار طب والمشتبهات يا سيد الشيخ تميل الى الحرام ليه لان ال- ال- ال- الرسول حذرنا الا يعلمها كثير من الناس الامور المشتبهه دي مش كلنا نعرفها لان مش كلنا اهل علم كلنا ما قراناش الفقه المقارن مش كلنا حافظين القران مش كلنا عارفين الناسخ والمنسوخ والمحكم والمتشابه مش كلنا ح- ح- عارفين اصول فقه فيبقى اذا الرسول حريص علينا حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم اه حريص علينا قوي كان يعني عبارة عن الإنسان الأكثر حنانا علينا من آبائنا وأمهاتنا لا أحن علينا من رسول الله إلا الله رب العالمين يعني بعد الله عز وجل أحن إنسان ومخلوق علينا سيدنا الحبيب المصطفى ده أنا قوي الحنان كله قال إيه ولسوف يعطيك ربك فترضى عيط بكى ما يبكيك يا محمد ده جبريل بيسأله قال لا أرضى ها وواحد من أمتي في النار هو يدين لغاية مرضى واحد من من القائلين لا إله إلا الله محمد رسول الله في النار بما الرضا يقل عنه قال بشر محمدا ده الرحمن الرحيم ده قال لجبريل بشر محمدا أننا لن نسوءه في أمته أبدا هو كان عايز يطمئن قال جبريل كيف قال بشر محمدا أن كل من قال لا إله إلا الله لن يخلد في النار لن يدخل النار لا لن إيه لن يخلد في النار يعني اللي بيقول لا إله إلا الله ولكن مرتشي كذاب حرامي لص أي مرتكب لفواحش تكفير يدخل يقضي مدة عقوبته التي قضاها الله عليه يوم اثنين ثلاثة بس اليوم مش بأيامنا كما قلنا من قبل إن إيه يوما عند ربك بألف سنة ده في الدنيا في الآخرة خمسين ألف سنة اليوم عند ربنا في الآخرة بكم سنة خمسين ألف فاللي هيقضي له أسبوع يبقى تلت مليون سنة و17 يعني سبع أيام في خمسين ألف ب 350 ألف سنة من أيامنا دي مسألة مش يعني صعبة صعبة نتكلم النهارده عن الحلال والحرام فالحلال يوصل إلى الجنة والحرام يوصل إلى النار والعياذ بالله المشتبهات لو تعود أو المتشابهات لو تعود الإنسان عليها لسهل الحرام عنده ليه؟ لأن في النقط اللي هنناقشها مع بعض دلوقتي مع حضراتكم أن ما أدى إلى الحرام فهو حرام مش الحرام بس هو اللي حرام لا واللي يؤدي للحرام يبقى حرام في مسألة الزنا ربنا ليه؟ حرم عليكم الزنا قال ولا, والله قال ولا تقربوا الزنا طب إيه يعني لا تقربوا يعني ايه لا تقربوا يعني مقدماته تبقى حرام ولا مش حرام ايه مقدمات الزنا النظرة اللمسة الكلمات الماجنة الكلمات المائعة المسلسلات الهابطة الأفلام الخليعة المجلة الرقيعة كل ده ايه مقدمات للفاحشة ربنا حرم ده كله يعني يصوروا بنت على على الم- على صفحة المجلة ورجليها باينة وجسمها باين هي حرام عليها وحرام على ولي امرها وحرام على المصور وحرام على مدير التحرير ورئيس التحرير ورئيس مجلس الاداره والقائم على امر الصحافه وكل من يتولى الامر كل دول يوم القيامه تعالى انت رضيت بالسياسه ها، ليه؟ لانك رايت محارم الله تنتهك ولم تتحرك بل انت الذي نشرت ها احببت ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا وبلغني شكاوى عديده من بعض من ابنائنا التلاميذ في اعدادي وثانوي اللي مش قادرين ماديا مش قادرين يجيبوا شرايط الافلام اياها ما عندهمش فيديوهات فبيجيبوا المجلات الرياضيه اللي بيصوروا فيها اللاعبات بالالوان وهم عاريات فعشان يعني الشباب او الاولاد دول اللي عدوا سن المراهقه يشبعوا غرائزهم في النظر فكل من تسبب في هذا لشبابنا وابنائنا نسال الله اما ان يهديه واما ان يريحنا منه امين يا رب امين يا رب العالمين. انا مش هقول هنفضل لغايه امتى يا يهديه يا يهده بس وخلاص وانا شايف ان انا يهده الله اعلم فاهم لان 50 سنه ومش انا طب عليه يعني بعد ما ساب شعره يبغي عندي الادب شعره شاب اعلمنا النهارده هو اصلا في مستنقع الرذيله من 50 سنه ربنا من دلوقتي ثاني ازاي كيف ها هل يرضى لابنته لك الرقص الايقاعي او السباحه التوقيعيه يعني المصيبه بقتش في البر ها بقت في الميه الله ايه يا اخوانا السباحة؟ بيقول لك بيجيبوا عيال او بنات يغطسوا في الميه ويطلعوا رجليهم ويرقصوا والناس تقعد تتفرج في دول ده شوف الفن فاهم فاهم؟ فالمهم تعالى للحلال والحرام توحدوه اصل انتوا وحشتوني بقى من الجمعه فقلنا ندخل في الاثنين اول نقطه ان شاء الله للنقاش وللتوضيح ان الحلال حلال في كتاب الله الى يوم القيامه وان الحرام حرام في كتاب الله الى يوم القيامه ما يتغيرش يجي زمن الحلال كانت آه، كان حلال سنه 50 وحرام سنه 90 آه، ومفيش حرام يبقى سنه 60 ها يكون حلالا سنه 92 الحلال منذ ان نزل القران على قلب الحبيب المصطفى يفضل حلال الى ان تقوم الساعه والحرام يظل حراما منذ ان نزل القران على قلب المصطفى صلى الله عليه وسلم حتى قيام الساعه الحلال لا يتغير ولا انت تقول الدنيا اتغيرت لا، انت اللي اتغيرت الدنيا ما اتغيرتش ليه؟ ليه الدنيا ما اتغيرتش؟ لان الدنيا عباره عن ايام ها؟ ايام النهارده الاثنين ان شاء الله بكره باذن الله الثلاث امبارح الامس كان الحد من قبل يومين كان الجمعه وهكذا الايام زي ما هي يبقى الجمعه للجمعه سبع ايام معروفه وبعدين الشمس تشرق الصبح ها وتغيب ايه المغرب زي من ساعه ما خلق السماوات والارض وبعدين وبعدين في السنه في 12 شهر ان عده الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم ان خلق السماوات والارض منها اربعه حرم ما اتغيرش المساله يبقى ال- اليوم زي ما هو الساعات زي ما هي الاوقات زي ما هي الشمس زي ما هي القمر يطلع بالليل زي ما هو قدرناه منازل آه لتعلموا عدد السنين والحساب كل المساله دي سبحان الله الشهور عند الله 12 شهر يبقى الدنيا ما اتغيرتش امال ايه اللي اتغير؟ يقول لك الله دي الدنيا ما هيش دنيا لا الدنيا كما هي آه، الدنيا لله في الكون ماشيه زي ما هي طب لم تتغير ما الذي تغير؟ الذي تغير هو بعد الناس عن الكتاب والسنه او قرب الناس من الكتاب والسنه بس يعني تقدر توزن الناس والمجتمعات بايه؟ بقربها من الكتاب والسنه او بعدها عن الكتاب والسنه اذا اقترب الناس من الكتاب والسنه يبقى اقتربوا من الحلال كلما ازددت اقترابا من الكتاب والسنه كلما اقتربت من الحلال كلما ابتعدت عن الكتاب والسنه كلما ابتعدت عن الحلال واقتربت من الايه؟ من الحرام. يبقى الحلال حلال في كتاب الله الى يوم القيامه لا يتغير، الحرام حرام في كتاب الله الى يوم القيامه لا يتغير. ما يجيش واحد يحل ما حرم الله ولا يحرم ما احل الله ودي النقطه الثانيه فمن احل ما حرم الله او أح... من او حرم ما احل الله فهو مشرك بالله عز وجل. ليه؟ لانه بيطير نفسه اله مع الله. يتألى على الله عز وجل. يطير نفسه الها مع الله. ليه؟ لان الذي يملك الحل والتحريم التحليل والتحريم من؟ الله. الله بس. لا احد يملك الحل والتحليل والتحريم الا الله رب العالمين بس هو اللي يملك وهذا حلال وقد فصل لكم ما حرم عليه فصل لنا بالتفصيل حرم عليهم كذا وكذا وكذا وكذا وصل الامور ما فيهاش نقاش ما يجيش واحد يزود او ينقص من زاد او نقص فقد اشرك بالله وجاء في الدين ما ليس منه يبقى الحلال ثابت ويظل حلالا الى يوم القيامه ولذلك يؤلمني كثيرا كثير من الناقصات في عقولهن من الزوجات اذا قام الزوج وتزوج باخرى طبعا بتبقى ايه الاعلام المصري من سنه 23 لغايه 93 اهو ادينا تقريبا كام سنه 70 سنه بيصور مساله الزواج باخرى ثالثه الاساس اللي هي يعني ثالثه الاساس يعني ايه العرب لما يعني يقول على كارثه ملهاش حل يسمي- يسميها ايه ثالثه الاساس يعني مصيبه ملهاش حل وما الست تقول ايه بقى انا كان عندي انه ما يتجوزهاش ها وهي نازله وتعدي ويوم من الايام هيرجع لي ويرجع للعيال احسن من لو كان اتجوزها خلي بالك ده هي عايزه جوزها يعيش في ايه حرام و- ورب ان يعيش في ايه حلال اذا هذا هذه انسانه تحرم ما احل الله وتحل ما حرمه الله يبقى الاشتراك بالله شرك بالله شرك بالله خبر ابيض يا خبر طب في انواع ثانيه من الشرك اه والكفر كمان والعياذ بالله رب العالمين من رفض شيئا من الدين معلوم بالضروره يعني في امر في القران او السنه امر واضح قال ما فيش الكلام ده خرج من المله ولذلك جمهور الفقهاء على ان تارك الصلاه مؤمن عاصي خلاص ولكن منكرها كافر يشذ عن هذا الامام احمد هل ترك الصلاه سواء منكر ها، او متكاسل او متعمد تركها في هذه الاحوال الثلاثه كافر ايضا يعني الامام احمد الله يرضى عليه قال ان ما بيصليش سواء انكارا او عامدا ويعلم فرضيته او متكاسلا يعتبر الامام احمد ان هذا انسان كافر واخذ بنص او بظاهر الحديث ما بيننا وبينكم الا الصلاه فمن تركها فقد كفر ولذلك من سار على مذهب الامام احمد ها عندما يستفتى يقول له المفتي اللي هو بيفتي على مذهب الامام احمد ان زوجته التي تصلي وهو لا يصلي أن هنا عقد الزوجية باطل لأنه لا يجوز لمسلمة أن تتزوج بكافر كلام صعب كلام الإمام أحمد له حجة وله سند يعني ده مش جايب الكلام بيألفه ها؟ ما ما بيننا وبينكم إلا الصلاة فمن تركها فقد كفر جمهور الفقهاء صرفوا الحديث عن عن الظاهر وأخذوا ع- أخذوه على محمل الكناية ليس كفرا يقلده في ال- العلماء قالوا كده الإمام مالك الإمام أبو حنيفة الإمام الشافعي قال ليس كفرا يقلده في النار ولكنه كفرا يوجب العذاب في النار مدة ثم يخرج بقوله لا إله إلا الله شوف ال- شوف الخلاف بين العلماء هنا جه رحمة ازاي ها ولذلك ولذلك هم أخذوا من النصوص بما فتح الله على كل واحد منهم الإمام أحمد الحديث بيقول إيه؟ المرأة عورة يبقى الإمام أحمد كل جزء في المرأة عورة وبذلك يصير النقاب فرضا عند الإمام أحمد لأن الحديث عنده إيه؟ المرأة عورة خلاص جمهور الفقهاء على غير هذا اللي ياخذ بالحديث ده عظيم واللي ياخذ بالرأي ده عظيم ولكن يجب علينا أن نراعي مسألة الحلال والحرام فهذا هو ما أمر الله به وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم طيب هل الحلال درجات والحرام درجات؟ آه الحلال درجات بعضه احل من بعض والحرام ممكن استطيع ان اقول انه دركات وبعضه اخبث من بعض اضرب مثال واحد بيشتغل في مصلحه حكوميه مرتبه بياخده نظير عمله من ضمن مرتبه جزء من المرتب بتاعه داخل فيه ضريبة الملاهي وضريبة صالة القمار في فنادق ال five star او الخمس آه، سبع نجوم اللي بالك انت ماشي والضرائب التي قد يكون فيها اجحاف بحقوق الممولين على ناس وفي ناس تانيين بيتهربوا كل العجينة دي داخلة في جزء من مرتبك يبقى مرتبك حلال 100% ولا في حتة ها في حتتين طب اعمل ايه قال والله انا اسلم لنفسي اول ما اقبض مرتبي اطهر منه جزء له زكاه وله صدقه لكن واحد بيشتغل في فندق وشغلته تنظيم وتسجيل عملية تقديم الخمور للزبائن يبقى ده شكله ايه؟ ده حرام ونص ده حلال واحد ناس سرق ألف جنيه من واحد غني حرام ولا حلال؟ حرام لكن سرق الألف جنيه دي من يتيم ما حسوش غيرهم يبقى درجته ايه؟ ها؟ ده الراجل اللي قال ايه؟ راح يحج ها؟ بمال ايه؟ قال بثمن خنزير ها مبروك على رأسه ها والعياذ بالله بعد أن سقاه خمرا أخذ ثمنه وراح يحج به والعياذ بالله فلما دخل عند الكعبة والعياذ بالله سرق من يحج ها وتلفظ بالسوء عند الحجر الأسود تخيل بقى ده حرام فحرام يعني تركيبه كلها يعني ايه ها واخ كريم كان لنا رحمه الله عليه كان راح زار اليابان فجاي بيقول يا سيدة الشيخ اكلوني لحمه بق- بقري ما دقت حلاوه زي كده فبعد ما اكلها سال بيقول لهم اللحمه دي كده طعمها جميل قوي يا طعمها جميل ليه؟ عرفت البقره دي قبل ما نذبحها باسبوعين نسقيها بيره من نوع معين يا سلام خلي بالك انت بقى طب الراجل بقى بدا يسال يا خبر ابيض انا كانت البقره مبيره دي طيب ياكلوا شرب ذبحتوها ازاي؟ قال لا احنا ما بنذبحش احنا بنسحب بالكهرباء كمان يعني البقره جربوها ها خلي بالك انت وموضوع على دماغها موجوده يعني او مترديه او نصيحه ولا لا واللي ذبحها كافر ده من يسمى الله تركيبه ولا مش تركيبه؟ تركيبه يعني سبحان الله. فالحلال درجات بعضه احل من بعض قال فيه الحسن البصري ايه؟ قال انا عايز درهم حلال قالوا ليه؟ رشتري بيه رغيف احمصه احمصه في الفرن وبعدين ادقه ادقه دق اسحقه يعني واضعه في حق علبه صغيره فمن مرض اخذ لحسة على طرف لسانه شفاه الله باذن الله قال بقى فالحسن البصري بيعلق بقى يقول ولكن اين هذا الدرهم؟ ده الحسن سنه 36 هجريه 46 هجري ها سنة 1400 وت- واخد بالك انت وكام ها وغير فين الدرهم الحلال ده اجيبه منين عشان اجيب بيه الرغيف ال- ياه بس انا بالدرجه دي سبحان الله ولذلك ولذلك الحلال درجات بعضه اصفى وانقى من بعض ازاي يعني تعالى سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم جه مره بالليل يتقلب في الدراسه جاله نوم مع انه كان بينام ايه؟ ساعة اثنين ده الليل الا قليلا قليلا قوي يعني كل الليل كان يقوم لله رب العالمين سيدة عائشة لاحظت الموضوع ما لك يا رسول الله اراك الليلة قلقا او ارقا تع- امتى؟ قبل صلاة الفجر بشوية قال يا عائشة أوقية من ذهب الصدقة أوقية من الذهب بتاع الصدقة اللي الناس جايباها عشان نطلعها لله باتت عندنا فلم يأتي لي النوم أسائل نفسي كيف تلقى ربك يا محمد وهذه الأوقية عندك خايف الرسول خايف صلى الله عليه وسلم يقول طب أنا لو لو لقيت الله هذا هذه الليلة خلاص فاضت الروح أروح فين من الله والأمانة بتاعت الناس دي موجودة يا من تأكل الأمانة آه. الحلال درجات بعضه أصفى من بعض ولذلك سيدنا سهل بن عبد الله الله يرضى عليه فاكرين قصته في الحلال فوصل بيه تحري الدقة في الحلال أن كان عنده عرق سريان في إيده لو امتدت يده إلى شبهة لنضب العرق أما يدي الشبهة ولا حرام العرق إيه؟ اشتغل فالرجال يقول خلي بالك في مدفعية هنا في كده في مصيبة هنا في داهية هنا في كارثة هنا في حرام هنا في شبهة هنا ياه ربنا اداله مؤشر يلاقي ايده على حاجه ولا لا فاكرين انتوا قصته اللطيفه عرفت درهمين مراته قالت له عايزين لحمه ده ليه؟ الدرهمين اهو وكان يتحرك دقه قوي في الحلال خد الدرهمين وتوكل على الله على على على, على القصاب دول ايه؟ جزار ودلوقتي ما شاء الله دلوقتي انا افاخر بكم بفضل الله اي حد الجزار مين عمل احمد ب- ب- قال له اتفضل طار الحته والذهب طبعا ايامها لا ورق ولا حط لك ورقه الراجل الجزار ها هي هو كيلو اللحمه والورقه كيلو وربع يدفع عليك فلوس في الاخر بقى الراجل على ايده هدايه ما لقيتش الا الغلبان وناسي خطف حته لحمه وصار خدتها الحدايه وصار والحدايه ما بتسقطش كتاكيت صح ولا لا؟ قال طيب وكانت زوجته دي ايه؟ شرسه يعني زي يا جماعه انت عارف مش هقول لك عليهم مين خلي بالك الراجل خايف قال انا هدخل اعمل مشاكل ليه؟ زي المصريين يعني يقول لك انا اشتري ايه؟ اشتري دماغ يا سلام على عليك وانت بتشتري دماغ ده لك 40 سنه بتشتري دماغ بكام؟ ها؟ الله يعينك فعمل ايه اطلع على المسجد اصلي الظهر والناس هتجمع حواليا عقبال ده يسالني سؤال وده يسالني سؤال يكون العصر جه ان شاء الله نصلي العصر سؤالين ثلاثه يكون المغرب المهم يكون الايه؟ الريح هديت جلس في المسجد حتى صلاه العشاء وكان هو له اشاره وعلامه في مراته لما تكون عنه راضيه يقول لها السلام عليكم تقول له عليك السلام ورحمه الله يقول الحمد لله دي راضيه رجل السلام عليكم تقول له وعليكم يعرف ان الحكايه مش في صف يلم الضوء وإلى مين؟ ده أحد أئمة آه، تابع التابعين رضي الله عنه لأن الثالث عنده كان خالف حاتم الأصم اللي رباه يعني حاجات آه، شوف شوف شوف الخالف يا خالف المهم فسبحان الله السلام عليكم هو متوقع ايه؟ وعليكم بس يقول وعليكم السلام ورحمة الله لقد تأخرت ايه ده ده, ده, ده الآن عليا كمان ايه ده ده خير ف- بس إذا رأيت أنياب الليث بارزة فلا تظنن أن الليث يبتسم يعني اه أما أنت ضحك كده والرجاء ما تقولش خلاص بقى أنت تنسى أبو علي تسلم المهم بنصحك أنت حريص عليك فكرة طبعا مش الستات اللي بتكلم عليهم اللي حاضرين دلوقتي لا الستات التانيين اه ده التنجانيق المهم عليكم السلام لقد تأخرت فقعد شويه كده ساكت مستني ايه السطر الثاني فالسطر الاول ده ما بينش حاجته الا تريد طعاما لا الله من اين؟ احنا ما عايز- ما اصل الاكل منين؟ ما هو آه، غنمك روحها واحده واقفه واحده نايمه منين؟ بعد ان خرج اذا بحدأة وغراب يتصارعان فوق بيتنا فتسقط منهم قطعة لحم تساوي درهمين سيدنا سهل راح ساجد قال يا رب المال الحلال اكرمتني ارسلت لي خادما ليحمله عني انت بعت كمان شيئان من السريران كده ها اي شيء بلوشي الست دي توفاها الله ربنا اكرمه بست صالحه بقى فحدثت له ضائقه ماليه قالت له مش لاقيين يا برادر قال لها طيب آه، عندنا ايه؟ ما عندناش حاجه هي حته السجاده والكود اللي بيشرب بيه والقربه بتاعت الع- اللبن ولا لا طلعها ده كله لله ده احنا بنقول لك عندنا ضائقه اه كانت ما لحقتش المصريات والمصريين اللي بيعوزوا البيت يهرب على الجامع لا ما لحقتش الحته دي الحمد لله بس قالت له خلاص بقى قال انا هطلع على الصلاه ان شاء الله واللي في البيت طلعيه لله اه رجع ليها ايه مبسوطه وبتاع مالك ده انت خرجت من هنا وانا طلعت اللي عندنا لله بيت واحد دار لنا غني جاب لنا شوال قمح هديه قال لها انت طلعت كل اللي عندنا قالت له اه كله كله قالت له ايوه بس يعني عجزت الراحة قلت ربما تنفعنا في في الطحين قال والله لو اخرجتها لله لارسل لنا بدل القمح دقيقا ولكنك حجزت ما تتعبين به فارسل الله اليك ما تتعبين به يا سلام والجارية بتاعته شغالة الخدامة قال لها ده واحد من الله قال لها يا بنت فيه آه، مش فيه بيض عندك قالت له في 10 دولار اهو قالت اديهم له راحت البنت مديها البيض للايه؟ لل- للسائل لو خبط الباب مفيش واحد قال لهم ثبت بيض ثلث بيض عد عد عد 90 بيضة قال لها تعالى هنا تعالى هنا اخرجت كل البيض قالت له يعني هم الحقيقه تسعه وقلت احجز واحده ليا قال غبنتينا ظلمتينا يعني غبنتينا في عشر بيضات شوف خسرتينا قد ايه خسرتينا قد ايه دور خساره شوف الناس عندها ثقه في الله ازاي لا تقول مين الكلام ده بقى ها انا اقوله لمين ها ها لكل من كان له قلب او القى السمع وهو شيء انا بقول الكلام ده لحبايبي واخواني في الله واخواتي في الله ده الكلام ده بيرقق القلوب ويقوي العقيدة وبيصل الناس بالله ويخلي الإنسان كده سبحان الله معطاء حتى وإن لم يجد فبالكلمة الطيبة فبالتبسم فبال- فبالصحبة البين فبفعل الخير أن يكون سبحان الله العظيم آه، يعني كما قال الإمام الحسن رضي الله عنه كن مع الناس كالشجر يقذفونه بالحجر فيلقي إليهم بالثمر شوف شوف شوف الكلام الحلو كونوا مع الناس كالايه كالشجر يقذفونه بالحجر فيلقي اليهم الثمر يقول لك علي وعلى اعدائي لا سبحان الله فالحلال درجات بعضه اقوى من بعض والحرام درجات بعضه والعياذ بالله اخبث من بعض وما ادى الى الحرام فهو حرام والحلال حلال في كتاب الله الى يوم القيامه الحرام حرام في كتاب الله الى يوم القيامه كل ده ايه؟ نقاط بنتكلم فيها ايه؟ ثم الذي يملك امر الحل والحرمه هو الله رب العالمين هو اللي يقول حلال ولا يقول اللي هو في كتابه يعني وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ثم الحبيب يقول صلى الله عليه وسلم ان الله فرض عليكم فرائض فرض علينا فرائض فلا تضيعوها وحد لكم حدودا فلا تتعدوها وحرم عليكم امورا فلا ترتكبوها وسكت عن اشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها انا هقف عند الحتة دي بقى اريح شوية الجزئية الاخيرة يعني ربنا امر بفرائض فرائض ايه تقيمها الصلوا وقوموا حجوا امروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وحد حدود الحاج ما تعدلش ما تعدلش ما تعدلش حاضر يا رب ونهى عن نواهي سنتوقف عندها حاضر يا رب وسكت عن اشياء غير نسيان دلوقتي ده مسلم قال ايه فقرأ عليه الصلاة والسلام وما كان ربك نسيا نسيا في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى ربنا ما ينساش العبد لا ينسى بس وسكت عن اشياء غير نسيان رحمة بكم فلا تسألوا عنها يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم يعني إيه؟ تلاقي واحد من أسوأ الناس عند الله من ظل يسأل عن شيء حتى حرم على الناس يفضل ينقص ينقص وينخرب ينقص وينخرب لغاية ما يطلع الحكم بالتحريم خلاص امشي في حاجات ربنا سكت عنها انت بس طبقت الاوامر وانتهيت عن النواهي لا يسال بقى سيدنا الشيخ نعم الخل حلال ولا حرام ازاي يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال نعم الإدام الخل ودخل على علي فوجده يغمس اللقمة في الثلج ثم في الخل يقول له يا علي طعامان في طعام واحد إدامان في طعام واحد إنك لمسرف يا ابن أبي طالب يا هو اه اه انت مسرف يا علي واحد ولا الله يعني ما حط لا انت انت حر اضرب ربي علي دول بنته وربيبه وحبيبه تربخه ها ليه؟ لانه قال لسعد ايه؟ نعم المال الصالح للرجل الصالح لان تدعى ربتك اغنياء خير لك من ان تدعوا فقراء تحب الحج يبقى عارف ده قال لعبد الرحمن بن عوف اللهم بارك له في صفقه يمينه ها قال له عثمان من يشتري بئر معونه ها او آه، م- آه، م- من يشتري بئر رومه آه، ومن يجهز لجنه الاسره وله بئر في الجنه آه، عثمان اشترى يبقى ده نفسي في نقطه يجي علي واسامه يقول له كلام غير كده ايه يا اسامه ده قال والله يا رسول الله دي عتبه الباب تعدتنا من كتر الزوار اتبرد فبنبنيها بنعيد بنائها قال يا اسامه ان الامر اعجل من ذلك مفيش وقت يا اسامه ده بيربي أسامة الحب ابن الحب طريقة ما هذا يا أسامة قال له فصيل جمل صغير يعني معروف اشتريته لشهرين على على على قسطين قسط الشهر ده وقسط الشهر اللي بعده ان شاء الله قال الا تعجبون من اسامه ان اسامه لطويل الامل اه يجي بقى عمر بن عبد العزيز يدخل عليه عياط يوم العيد مالك بنات امير المؤمنين بنات امير المؤمنين بنات المسلمين يلبسون الجديد في العيد ونحن لا نلبس الا الممزق والقديم والبالي من الثياب بس بالمنظر سطر الغنى بنات امير المؤمنين راحوا بنات امير المؤمنين جم واحنا بنلعب مع العيال هدومنا متقطعه قال طيب رق قلب عمر بن عبد العزيز على بنات سبع بنات يا مزاحم عند حبيبي جبت له الخاص ابو ربنا راتبا لشهر ممكن اخد شرطه ممكن استبدل المعاد شهر شهر واحد مزاحم مش زي المزاحمين بتوع يا باشا انا مفتاح معاك يا باشا يا كلام ايه شهر ايه؟ يخبط 10 سنين يا بيت ابونا لا مزاحم ده قال له يا امير المؤمنين وهل تضمن ان تعيش الى شهر ده مزاحم كريم اي كلام ادينا قال له ايه تضمن ده اه ما ردتش عليه هرد ليه خلاص على بناته بقى أتصبرن على هذا ويدخل أبوكن الجنة أم تتمتعن ويدخل أبوكن النار يا سلام على الصالحات والصالحين لو بنات واحد انت تعرفه طب انا مالي تدخل الجنه بكره احنا بقول لك عايزين في الثاني ايه دخلنا انا في الجنه والنار لا الله لكن في البنات عمر بن عبد العزيز سلاله ابن الخطاب اللي جدته بيعت اللبن سلام شوف اهو اهو الحلال برضه مش تاني والله شوف الحلال جاي غصب عنه عننا قدامنا اهو سبحان الله. الحلال برضه لان هو ماشي بالليل الكلام ده بنقوله برضه في العالم لان في ناس بت- بتبقى جديده وفي بنات برضه بتسمع اخواننا في استراليا وامريكا وباريس وكل ال- الحمد لله رب العالمين بيسمعوا وبيقرأوا سبحان الله كان هو ماشي بالليل سمع الست تقول لبنتها يا بنات هل غششت اللبن؟ قالت لا ايوه غشناه يا غشاش اللبن سمع كلام لو حد غش اللبن الميه مش نظيف لا يعني الميه نظيف عشان غش ولا غش يعني من رحمته هنا ربنا يكرمه يبقى الميه نظيف او الخروطه اللي هيحطت دي ولا بتاع الم- مع- ما احنا في زراعه فاهمين يعني عارفين ال- ال- ال- العمليه بتحصل ازاي بالظبط يعني ممكن نقول لك ازاي تغش بس انت ما قلتش. ها؟ احنا نقول لك ازاي تكتشف انت عايز بعد ما اخلص الكليه تكتشف ازاي احنا مش في حصه البان لا، احنا في حصه آه، البخاري المهم والعلم رحم بين اهله هل غششت بقى هو غششت النبي فخبط عليها بقى يا أمة الله أنا سمعت من غشنا فليس منا خلاص يا أمير المؤمنين ترغيش أو مش هنغش اللبن تاني تاني هم عدوا سمعت يا بنيتي هل غششت اللبن؟ لا ما ألم تعاهدي أمير المؤمنين أتوهل يرانا أمير المؤمنين إذا كان أمير المؤمنين لا يرانا فإن رب أمير المؤمنين يرانا راح سيدنا عمر مخ- مخبط على الباب راح طلع له الست امير المؤمنين السلام عليكم يا امة الله اغششت اللبن؟ لا والله يا امير المؤمنين حد انت طلع لها بقى باليمين قد خنت وللبن قد غششت وعلى امير المؤمنين قد كذبت فاين تذهبين من رب العالمين؟ مين دي؟ دي بنتي طيب راح راجع البيت عمل اجتماع عائلي قال ما انا يتزوج بنت بائعة اللبن كل حرف وش في الارض ايه ده؟ ابن امير المؤمنين كان بنت بائعة اللبن ما الكفاءة والكفاءة والكفاءة ما شفت هو بقى عنيف في الحق فكلتكم امكم انما تزوجها واحد منكم لتزوجتها انا عسى ان يخرج الله من صلبها صالحا او صالحين عاصم قال انا انا اتجوز تعالى يا عاصم اتجوز اتجوزت يا عاصم انجبت ليلى ليلى تزوجت عبد العزيز بن مروان ها انجبت ليلى من عبد العزيز بن مروان عمر بن عبد العزيز شوف الحكايه جايزه ويقع لها جد عمر بن عبد العزيز برضه سيدنا عمر بن الخطاب ويلاقي ابن ضخمه كده وشكلها حلو ابن وين يا بيه؟ قال له ابن عبد الله بن عمر ومين يعني؟ ابنه الضمور اللي في المال سيدنا عبد الله جري قال يا امير المؤمنين يا ابن ابني لا يتركها الناس ترعى ويقولون ابن ابن امير المؤمنين اه اه هيصدقش دخلت في الغير بتاع واحد اه تروح واكله اوعى تسكت ده ده ابن امير المؤمنين ده ده آه، لا لا ما دام هي اكلت ما يشربها يبقى بيت المال اولى خبر ابيض الله الله الله المسألة الحلال والحرام صعبة لا ده مش كده وبس مش كده وبس فتوحدوه لا اله الا الله ده احنا رحنا ده ها الحج ده ده ده المصري ها يعني يعني مزاجه ازاي ده منكم تاني ده كان الحكومه تشرعنا خلاص طب الحكومه تشرع كل الساعه برضه ما تحرموا برضه ها ولا تكن من خالك اللي يسرقك ما تسرقوش ولا تبقى لسه زيه فين الخيريه وعين تركبت ما استهلكت من الاتوبيس واستخدمت كهرباء خلي بالك المصري ما يبقاش ما يعرفش اي حاجه في علم الطبيعه علم الفيزياء ولا قانون المغناطيسيه ولا انا ما لا يمكن ما دخلش مدارس لكن وقف عداد ازاي بتاع الكهرباء ما تعرفش بينه من سنة 60 واحد ده حرام برضه لانك حرام الكهرباء حرام صحيح بس تغالي صورة الكهرباء او هذا كان ده ما يوضحش لك انك رشد استهلاكك انت بلاش التلفزيون قلل شوية منه يعني اتق الله اما حكاية بقى انك تسرق الكهرباء حرام تزوج في الاتوبيس حرام تزوج في القطر حرام كل ده حرام ما ينفعش هذا حرام صعب الكلام ده لكن ما لازم كده ما احنا شغلتنا كالاطباء لازم تنقذ الناس من غفلتهم فمسألة الحلال والحرام يجب أن ترتسم في ذهن العبد لأن النقطة التي تليها التحايل على أمر الحلال ليكون حراما لا يعني سوف يأتي زمان على أمتي يسمون الحرام بغير أسمائه موجود ولا مش موجود؟ يقول لك أقول لكم حاجة أنتوا زعلانين ليه؟ أنتوا الفائدة بتاعت البنك اللي بتسموها ربا واحد طلع كده قال للناس الفائدة بتاعت البنك بتسموها ربا لا لا لا أنا أقول اسم الفائدة دي احنا نسميها عائد تبقى حلال كده لا يعني طب خلاص انا رديت بقى انا عن نفسي انا بقول لك عمر وقلت فانا قلت ورديت عليه قلت بقول ايه بقى؟ يبقى ممكن نجيب الخنزير برد بقره هو انا مشكله ما اتغيرت يعني ده ما اسموش خنزير بقى هو اسمه جاموس ممكن اعاقبه هو بقى ان كان الحكايه تغيير اسماء سهله ب- ده بتغيير الاسماء لا يصير الحلال حراما ولا الحرام حلالا مش ممكن تغيير الاسماء خلاص وعموما ده بيسموا الم- الخمر الخمر مشروبات روحية فلا يمكن أبدا أن يسمي مسلم يتقي الله الرقص والمجنون فنا ولا الخلاعة ثقافة ولا الفكر المنحرف ال- والقصص الماجن لا تسمى أبدا آه، إثراء للحياة الفكرية كل دي يعني أشياء حرمها الله سبحانه وكرم الله علينا أن الله عز وجل جعل في الحلال ما يغني عن الحرام أكل أي حاجة حرام زي ربنا حاطينها البديل العرب كانوا يستقسموا بالأزمان يجيبوا ثلاث أحجار تمام؟ يجيب على حجر يكتب تسع أبعد أو أبعد على الحجر الثاني ما تبعد والثالث يجيبه فوق هو دايما زي بتاعة القرعة بتاعة كأس العالم خلي بالك أنت روح راميها كده واخد وقت. مثلا رايح مشوار من جزيرة العرب للعراق أو للشام لو طلعت له افعل يبقى إيه؟ يروح لا تفعل ما يروح طلعت له ال- ال- البيضة اللي ما فيهاش حاجة يبتدي يراجع حساباته وكان عنده السانح والبارح اول ما يطلع من البيت يلاقي اول طير اول طير في سكته غراب هدهد امام عصفوره يهشه يزجره ان طار الطير ده من اليمين للشمال ده اسمه سانح يروح المشوار ان طار من الشمال لليمين اسمه البارح ما يروحش لو لقي غراب يقول لك لا ده غراب البين غراب الفراق يبقى المشوار ده مش كويس لو لقي هدهد يقول لا ده يهد الايه الحياه والعمر والايام مفيش داعي حاجات غريبه طب الكلام ده كله قال في بديل في الاسلام قال اه صلاه الاستخاره يا ربنا كان كان لنا بقى للاقسام بالازلام وحطينا ايه صلاه الاستخاره صلاه الاستخاره لازم تدخل عليها وانت لا يميل قلبك الى امر من الامرين يعني شفت بنت الحلال لابنك وعجبتك وعجبتك الاسره والبيت والمستوى فيقول طب حلو قوي كده يلا بقى نستخير ها. ما دام انت قلبك يعني وعنيف ومقتنع وميال وكله الاستخاره هتيجي تبع ال- تبع الهوى ها قاعد فوق بقى كده بيتشقى اربع مطارح ها وعجبتك وعلى الشارع والحته اللي بتاعت فيها ضلمه مش على الشارع لجوه على المنور حلوه قوي دي وفي امكانك ت- ت- تاخدها قرر ايه تعمل استخاره تلاقي نفسك قاعد في قطر وبتاع واسعه وغيره. يا سلام شوف الاستخاره قالت يلا ها؟ نفس القضيه البنت بتستخير في العريس هي شافته وشافت عربيته وشافت حسابه في البنك بس والله هو ابن حلال بس اللي بنت حلال المهم نستخير مش معنى كده ان نعطل الاستخاره لا الكارثه الكبرى ان الناس مفكره ان لازم لما يعمل صلاه استخاره لازم يشوف رؤيه مين اللي قال لك الكلام ده؟ ايه علاقه الرؤيه بالاستخاره؟ الاستخارة قال الصحابة علمنا الرسول الاستخارة في كل شيء فاستخير الله وبعد ما يستخير الله تلاقي الامر ميسر يتوكل على الله الامر معقد يبقى في السحر طب الاستخاره ما بينتكش شيء لا يمين ولا شمال اعمل ولا ما اعملش قال بعد ما تستخير مره واثنين وثلاثه ولاقي نفسك مش قادر تصل الى قرار ساعتها ليك ايه ان تعمل العقل وترجح العقل وهنا سوف يهديك الله الى الرشد خلاص طب واحد يقول ده انا مره عملت استخاره في امر الزواج وبعد ما اتجوزت ولقيت استخاره خير اتجوزت مراته طلعت عينيا طب الاستخاره وضعها هنا ايه بقى بقى هذا ابتلاء من الله عز وجل لك يبقى ربنا شل الاستقسام بالازلام وحط ايه حط لك ايه طلبت بقى البديل الحلال اما انك تقرا الحظ الصبح وتقول مش عارف ايه سكتك مليانه بالورود وتروح تلاقي عربيه تخبطك تكسر رجلك مثلا في السكه ده حرام اولا ان تنظر في الحظ النقطه الثانيه ال ال ال ال ال بعض من المسلمات او المتمسلات فاضيين في البيوت قاعدين يفتحوا كوتشينه ويقروا الفنجان هذا كله من فعله مصدقا بما فيه فقد كفر بما انزل على رسول الله وان فعله وهو غير مصدق لن يتقبل له عملا أربعين يوما حاسب او راجع حساباتك في المساله دي طيب الله عز وجل مثلا حرم الربا ده عم كانوا ايه تجارة بيع أحل الله البيع وحرم الربا ده فيه ايه دليل اهو حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن اصل كان الايه زواج مفيش حرام حرم الخمر والبيرة والحشيش والهيروين والكوكايين والبيريل والبيرول ها ها والسجاير وحط مكانهم آلاف مؤلفة من الأنواع أنا عارف دلوقتي يقول الله إيه اللي جاب سيرة البريل والفيروز ثبت معمليا أن كان لسه كحول بس أريحك أنا من الساعة ساعة ما طلعت جديدة المصريين قال لهم 7000 سنة مش بقول حضارة 7000 سنة 7000 سنة عايشين من غير بريل جات لهم البريل ده راكب البريل يعني خلاص خلاص يعني انت شربت كل ما انت شارب من ال يعني خلاص فضل البريل ما انت شارب من بس عليه ان كنت تقدر تشرب من كعانك ها يعني جت على البرد ثبت مع عمليه اللي فيها ها وبعدين الحمد لله يعني ها الله عز وجل يعني نقدر نعيش من غير طب ايه ها كده بتوع الاهرام يرفعوا علينا ما قضيه غير ده بي- بي- بيشوه السمعه ده احنا احنا حلال واحنا بنتكلم في ايه الحلال والحرام الحلال ما أحله الله في كتابه صح. ما أسكر كثيره فقليله حرام والجعة خمر نص الحديث الجعة عصير الشعير المتخمر اللي هي البيرة ده كلام سيدنا رسول الله والكشك اللي فيه بيرة بائعها زي زي الخمر اللي بيبيع البيرة واللي بيشيلها واللي بتتشال له واللي بيبقى ثمنها واللي بيكتب ثمنها واللي بيصنعها واللي بيشتغل في المكان اللي هي فيه كلهم في الوزر سواء يبقى ربنا حرم ما خبث من الطعام والشراب الميتة الدم لحم الخنزير ما أهل لغير الله اللي هو ذبح عشان آه، عجل عشان السيد خلي بالك انت وذبح بط عشان السيدة خلي بالك انت وما أهل لغير الله المنخنقة الموقوذة المتردية النصيحة ما أكل السبت ما ذبح على النصب كل ده إيه؟ محرم عند الله عز وجل وبعدين الباقي كله حلال أي أكل بعد كده حلال دي سلة الخال قال لي مين ده أنت خليتها خال قال لي خلاص طيب إيه كمان البدائل اللي عندنا حرم عليك الحرير والذهب ده يا راجل ولا تلبس بقى اللي انت عايزه تلبس صوف تلبس قطن تلبس كتان تلبس مش عارف ايه تلبس بوليستر تلبس صناعي تلبس طبيعي المهم بلاش الحرير وبلاش الذهب والبس اللي انت عايزه اذا المحرمات قله وكل امر على الحل والاباحه ما لم يجد نص يحرم خلاص طيب ايه البدائل كمان ربنا عمل لنا بدائل في كل شيء سبحان الله عمل ازاي ربنا من فضله ورحمته ها سبحان الله حرم عبادة الأوثان شرك دي وعبادة الأوثان دي مش السجود للصنم بس لا عبادة الزوجة وعبادة الولد وعبادة المال وعبادة الجاه وعبادة الكرسي وعبادة المنصب كل دي أنواع من العبادات ومن الشرك واعلم أن أمر الدنيا لا يغني عن الآخرة شيئا أبدا أبدا ولكن جعل عبادتك له وحده عبدي خلقتك لنفسي فلا تلعب وخلقت الأشياء من أجلك كلها فلا تتعب أنا خلقتك عشان إيه الله يقول لك لكي توحدني وخلقت الأشياء كلها من أجلك لكي تكون في خدمتك فلا تتعب خلاص خلاص يبقى أرح نفسك من التدبير فقد دبر الله لك في الأزل طيب في ناس تحب تثير بلبلة بين المسلمين بتحت في إثارة بعض المسائل في مسألة الحلال والحرام سؤال جاي لنا اهو مهم برضه بص الكلام بيقولوا القبلة عندهم قبلة في المسجد زي القبلة دي فالراجل عايز يهدها بحجة ان دي بدعة وحرام الناس الإلف والعادة درجوا على ان يعملوا قبلة في المسجد ومن الواجب ان تكون القبلة مستوية وليست مجوفة غير القبلة تبقى بمستوى الحيض مفيهاش تجويف السنة لكن نحن في مساجد قد لا نملكها يعني مش مش تحت ادارتنا في هيئات معينه وصالات معينه ناس معينين بنوا المسجد واخد بالك فاحنا ما نصطدمش بالناس في مسائل تثير بلبله وصراعات بين الناس نحن في غنى عنها ممكن نسيبها دلوقتي لغايه ما الناس تتعلم الحلال والحرام واصول الامور وبعدين اعالي الامور وتترك الفلسفه يوم من الايام هو اللي بيقول بقى ال- ال- اللي معترض ده هتلاقي نفس اللي بنى المسجد يجي يقول لا والله انا عايز اعيد بناء المسجد كما امر النبي صلى الله عليه وسلم حصان بيضة لا عليها آيات ولا زخرفة ولا نقوش لا تحمر ولا تصفر ولا تخفر أكن الناس من الحر ومن المطر كما قال عمر رضي الله عنه لمن أراد بناء المسجد أنا عايزك لا تحمر ولا تخفر لا تحط لون أحمر ولا لون أخضر أنا عايز أربع حصان مسخر بس لا تزخرفنها ثم لن تعمروها إلا قليلا أزخرفوا المساجد وبعدين إيه؟ تحمروها وقصصت لكم مرة كان عندي مؤتمر في جامعات الدول العربية ونزلونا مسجد تحت اللي راح عند من حضراتكم شاف اسمه مسجد الملوك والرؤساء حتى اسمه وحش الله قلت له الله ولا مش بيت ربنا لا ايوه أنا. يعني امال ايه مسجد الملوك والرؤساء دي؟ لا انا عشان بيصلوا في ايام المؤتمرات وبتاع طيب وايه الاكبر اللي في القبله ده؟ قالوا دي حاجات مكتوبه بميه الذهب وانا عايز اصلي بيكم امام لا انا اصلي ماموم احسن اصلي بره جيت في طرقه كده وقت مصلي طبعا اكيد اللي موجودين يا عم الشيخ انت بتحبك حبتين لا شو لا في حاجات بقى ما تقدرش انت تسكت وغلط السكوت والله يحاسبك اذا رايت منكرا وسكت عليه ولم توضح توضح في حدود استطاعتك اذا رحت داخل بقى على مسجد نور بتاع واجيب فاس واجيب سواء من اسد مفرط ورحنا مدغدغين البتاع واحنا بعد كده مفيش احنا لا الاسلام قال كده الاسلام المؤمن كيس فطن المؤمن كيس فطن ناصح يعمل الحاجة اللي تعود بال... على المسلمين بالفائدة ولا تعود عليهم بالضرر صلوا على رسول الله عليه الصلاة والسلام بقي في مسألة الحلال والحرام نقطتين بالمهمين جدا النقطة الأولى سيدنا علي كان دايما يقول جملة إن شاء الله تحفظوها معايا طفل للدنيا حلالها حساب وحرامها عذاب ومشتبهاتها عتاب الدنيا الحلال بتاعها في ايه حساب والحرام بتاعها عذاب والشبهات بتاعتها يا خبر ابيض يا خبر ابيض دي النقطه الاولى النقطه الأ- الاخيره قبل ما ندخل بقى في تفسير الحديث الله يقول هو ده كله انت ما فسرتناش الحديث لا ما احنا هنتكلم كله على الحلال والحرام يعني هي نفس الحديث كده. آه. ال- النقطه الثانيه الناس دايما تقول لك الضرورات تبيح المحظورات يا سلام على الشماعه اللي بتاعت بقى المسلمين حاكم ايه ضربت بقى المحظورات دي تيجي الواحد مالك المسكينة تعبني يا ربنا يشفيك يا رب واللي بتشربه ده كبيرة ليه؟ رفع عليه بتغسل الكلى الدكتور اللي قال لك الكلام ده ما يفهمش في الطب اكيد معاه دبلوم صنايع مش معاه دكتور الطب لو عايز دبلوم صنايع تعالوا يعني مش تخصصه يعني قصدي تخصصه أحسن لا انا انا محدش يزعل مني انا يعني قصدي انا مش تخصصه اه انا بحب بتوع الصنايع لان اه فسبحان الله يعني مش ممكن طبيب يكون درس الطب ولا يعلم مضار البيرة على الكلى فإن ظن المريض أنها فعلا بتغذي الكلى مؤقتا لكن بعد كده بتعمل ترطيبات صعبة جدا وإخواننا الكيميائيين عارفين الكلام ده تيجي تقول له طب أنت بتشرب بيرة ليه؟ أنت مش عارف إنها حرام؟ يقول لك إن الشيخ الضرورات تبيح المحظورات يعني أنت استفدت يا عالم؟ لا أنا مش عايز عالم ولا حاجة دي كده بالفتاكة هو دي بالفتاكة طب السباكه بالفتاكه والهندسه بالفتاكه والمحاماه بالفتاكه ومع ان والله ما تنفع بالفتاكه حتى ال- اي فن من الفنون ما ينفعش بالفتاكه اللي عند المصريين كل حاجه فيها راجل مره الميكانيكي ربنا يكرمه جايبين فرامل للعربيه طب ما تدفع للاجانب المصنعين بتاعها حاطين عليه ورق كده معين مفضفض كده عامل زي ورق الزبده يمنع الاحتكاك وال... وال... وال... والتراب اللي بيجي على الزيت هو بقى يعني يعني يعني ع- يعني عقله اكبر من عقل الراجل اللي صنع الخبير اللي صنع ده ايه الكلام الفاضي ناس بتوع الاجانب تقول لها مخهم فاضي وراح واخد البتاع ده رميها يومين وليله تتراول في في السايسه آه، التوكيل يا اخوانا قال الله ليه البتاع مش عليها ولا قلت له لا ده الميكانيكي كده ليه ما فيهاش فايده قال، طب ما شالش التيل كله ليه؟ قال الله سبحانه بالفتاكه الفتاكه اشتغلت العربيه باظت خلي بالك انت لكن لو هو مش على الخط زي ما العلم قال له لكن لا لازم يفتي فيها كل حاجه سبحان الله فالضرورات وهي المحظورات اللي يستطيع ان يفتي فيها هم اهل العلم اللي عندهم قوانين الحلال والحرام اللي عنده اصول الفقه اللي عنده الفقه المقارن اللي يقدر يميز بين الغث والسمين وبين الصالح والصالح فالضرورات وهي المحظورات دي مش فاهم قالوا يا رسول الله هل نتداوى بالخمر قال كلا الخمر داء وليس الدواء ما جعل الله شفاء امتي فيما حرم عليه عشان يرد على بتاع البيره ها قال له يعني ما كان ممكن الرسول يقول له اه ضرورات تبيح المحظورات لا يعني ايه ضرورات تبيح المحظورات بقى واحد مسافر وفرغ منه الزاد والماء ولم يجد امامه الا زجاجه خمر وهالك من العطش عارف اهل العلم قالوا ايه؟ قالوا يشرب له يعني ها جرعه ويقف يبل ريقه ويستبقي حياته مش يشرب يعني يعني او فرصة لا يشرب يعني بقدر ما يستبقي حياته هيموت من خلاص هيجيله اغماء والدنيا لفت بيه وبس ووجد امامه ميتة يبيح له الفقه ان ياكل من لحم الميتة مضطرا ولكن اكل يستبقي فيه الحياة فقط يشبع زي بالظبط حكم الفراخ البيضة دين الكلام اللي يوجعه اللي هي بتاكل علف فيه ميتة وفيه دم وفيه حبوب منع الحمل هرمونات بتوع المزارع اتقوا الله فينا اتقوا الله في الولاد نسبة الفشل الكلوي زادت في مصر منذ أن دخلت الفراخ والبيضاء إلى مصر لأن الهرمونات اللي موجودة في العلف بتعمل فشل كلو- كلوي وتعمل أنواع السرطان في الجسم وهم لا يتقوا الله فينا وتخيل أن اللي بيقتل نفسه متعمدا فكأنما قتل الناس جميعا فما بالك بمن يقتل شعبا بأكمله ماذا يقول لله يوم القيامة فالفراخ دي الفقه ما سابهاش ده ظهرت جديدة في بداية السبعينات قلت لإخواننا ما اعرفش يا ترى الشباب دي موجودة ولا لأ كان كلام غريب عن الناس الفراخ البيضة دي اسمها الجلالة كان لسه يعني ما- الصحوة كده ما حصلتش فالناس في شيخ بيخرف الجلالة يعني الجلالة ده باب في الفقه اللي هي الفرخة أو المعزة أو البقرة والجاموسة أو الناقة اللي بتاكل من قمام الأرض سواء قاذورات ما نعرفش بتاكل إيه بالظبط الفقهاء بيقولوا صار لحمها نجسا إلا أن تحبس الفرخة ثلاث أيام والشاة سبعة أيام والبقرة وما في حجمها شهرا تأكل من طعام البيت ولا تقوم من الارض اي انواع من الاكل ما اعرفش مصدره خلي بالك شهرا او اسبوع للشاه وما يساوي حجمها او ثلاث ايام للفرخه يصير لحمها طاهرا فتصير حلالا العلم بتاع البيولوجي وعلم الاحياء بيؤكد هذه الحقائق وصدق رسول الله طب نعمل ايه الحل بقى ده كنت هتقبلها في وشنا ما اديناش الحل الحل القادر على شراء البديل سواء فراخ بلدي او لحوم عاديه ها بعيد عن الفراخ البيضاء تصوير الفراخ البيضاء اللي اكله من العلف ده حرام عليه قاضي ماديا انا لن اجيب على اي سؤال في الموضوع ده وانا خارج ولا اي سؤال تاخد عشان برضه ايه مش هنعمل مش هنعمل ثوره في الدول انا بتكلم على الحلال والحرام الحلال والحرام الغير قادر وهم جل شعبنا ربنا يفك الكرب للجميع ويسد دين الجميع ويجعل هذا البلد امنا مطمئنا رخاء سخاء يا رب العالمين ياكلها اكل المضطر وانت فاهم يعني ايه اكل المضطر يعني ياكلها عشان بيبقى بياكل فراخ مش ياكلها لغايه ما يذبها خلاص حل واضح في حل اخر الفراخ اللي بتجيب منه ممكن تستسمحه اذا كان عندك المقدره بطل تقول له ممكن الفرختين دول اللي هاخدهم تحجزهم ثلاث ايام عندك لاساس مفيش مكان او اذا كان عندك عندك انت مكان ها وتاكلها الذره عاديه ثلاث ايام بعيد عن العلف اللي بتاكله فتصير الفرخه طاهره ولحمها طاهرا لا غبار عليه وده حل ثالث أهو. فرغت كده في الفراخ بقى تكمله الحديث فمن اتقى الشبهات استبرأ لدين ومن وقع في الشبهات كراع يرعى حول الحمى يوشك ان يقع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه آه. حمى الله محارمه يعني إيه؟ يعني كل ملك له حمى أنت الملك بتاع البيت بتاعك ليك حمى محدش يدخل عندك إلا بإذن ولو فجأة لقيت حد عندك جوه الأوضة تضربه ده بيتعدى الحدود لما يكون واحد ذو حيثية تلاقي في حرس على الباب وعلى الفيلا وعلى القصر و... ها خلي بالك ما تتعداش وتدخل الا يعني بعد خطوات نفس القضيه ولله المثل الاعلى الا وان لكل ملك حمى الا وان حمى الله محارم يبقى اللي يتعدى ويخش على محارم الله يبقى ايه يبقى دخل وتعدى حدود الله عز وجل يبقى كده ما ينفعش فقط وقاف عند حدود الله سبحانه وتعالى الا وان في الجسد مضغه إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب القلب ده لو نقي مفيهوش غش ولا تدليس ولا خداع ولا كلام فاضل للإسماع ولا إشاعات مغرضة ولا خوض في أعراض الناس ولا خوض في بيوت الناس وأسرار الناس ولا خوض في بيوت العلماء وأسرار ال- الناس والتعدي على حدود الناس إذا كان القلب سليم وصافي ربنا سبحانه وتعالى هينزل السكينة والنور فيه القلب مش سليم ولا صافي هذا قلب ليس محطا لنظر الله عز وجل وإنما هو محط في هذه اللحظة لأن يسكنه الشيطان وأن يسكنه إبليس والعياذ بالله رب العالمين هذه لمحة سريعة في مسألة الحلال والحرام التي ربما أن نعود إليها مرة أخرى إن شاء الله رب العالمين جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ولقاؤنا يوم الجمعة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته